وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة فأقبل أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سورة فاطر الآية الثامنة سورة فاطر الآية الثامنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ما له لم يذكر الله عز وجل الجواب ولكن قبل أن ندخل في هذه الجملة وجوابها هناك ارتباط بين هذه الآية وآيات الأمس نرجع إلى الآية الخامسة الله سبحانه يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقلنا الغرور هو ولهذا قال بعدها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من أصحاب السعير قال الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الآية آية اليوم بتبين وجه الغرور أو ما يفعله الغرور أي الشيطان قال أفمن زين له زين مبني للمجهول الفاعل هو من الشيطان يعني زين الشيطان له سوء عمله وخلي بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من عداوه الشيطان قال ان الشيطان لكم عدو طيب في آية الأعراف قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم طب نحن لا نرى الشيطان فلان عدو لي هتخذه عدو هاخد منه موقف لازم أعرف طبيعة العدو حتى أستطيع أن أواجهه فشرع ربنا سبحانه وتعالى في بيان أسلوب الشيطان وطريقته ألا وهي التزيين وهذا هو الغرور لا تغرنكم الحياة الدنيا في الآية الخامسة ولا يغرنكم بالله الغرور كيف الشيطان يغرنا يزين لنا يزين لنا وهذا التزيين ممكن نحطه كده باب كبير من أبواب الشيطان الشياطين مذاكراه كويس جدا وعارفين فصوله وأبوابه وكيف يدخلون بصور التزيين المختلفة وإحنا مطالبين باتخاذ الشيطان عدو يبقى لازم نعرف وسائل الشيطان ومكره وكيده يعني ايه تزيين اولا يزين لك الباطل فترى الباطل حق وفي الحقيقة هي القشرة اللي جعلها الشيطان خارجية لكن اللي بالداخل ايه باطل او انه يزين لك المباح المباح الشيء المباح الحلال يزينه لك بحيث انك تعطيه اكبر من حجمه ويعظم في صدرك فتلاقيك على طول عمال تجري وراه انا عايز احقق ده احقق ده انت معاك موبايل ما شاء الله بتسمع كويس فيه وبتتصل كويس يزين لك نوع جديد تحس انك عايز تجيبه غالي بس انا عايز اجيبه غالي بس نفس عايزاه زينه لك الشيطان ليه ايه الهدف ايه اللي من وراء ذلك مفيش غير انها زينة يعني اللي معاك خاسر ما بتسمعش منه ما فيهوش كذا لا ما كل ده تمام امال ايه الموضوع زين هذا فاذا الانسان يقضي وقتا من عمره لقضاء هذا المباح مباح مش حرام مباح ولكنه زينه لك ليشغلك عن الواجب وعن المستحب يبقى يزين المباح يزين الباطل والمكروه أو الحرام والمكروه حتى تبقى النفس تتشوف إليه وتبقى النفس لا ترى الباطل باطلا ودي الدعاء المدعو دايما اللهم أرنا الباطل باطلا بعدين ما هو الباطل لازم نشوفه باطل لا يزينه لك الشيطان يجي للربا ويسميه فائدة وهو مضرة مش فائدة يغير لك اسمه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ده عنوان براق بيزين لهم به الأكل من الشجرة المحرمة التي أخرجهم الأكل منها من الجنة ده تزيين الشيطان أفمن زين له سوء عمله ودي صورة بقى الثالثة من التزيين يأتي لعملك السيء وتبدأ يوجد لك له مبررات يزينه لك وتبقى اللي انت واقع فيه غيبة يبدأ يزين لك الغيبة ما هو يستحق ما هو كذا ما هو كذا وانت واقع في غيبة في كبيرة انت بتسرق ويبدأ يزين لك السرقة ما هم ما بيدوناش حقنا ما هم كذا ما هم كذا ما على قد فلوسهم ويزين لك السرقة ألوان من التزيين والتعمية على الحقائق فيبقى هذا المغرور مطمئنا إلى حسن عمله وهو سوء شايف نفسه حاجة وهو مش حاجة زين له سوء عمله فيرى سيء عمله إيه عملا حسنا يعني فرعون اللي هو فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ده إيه اللي حصل الشيطان زين له سوء عمل أنا عايز مصلحة البلد وعايز الرشاد والخير وأنا اللي قائم ليكم بأمر الخير شايفين مصر مشتهرة إزاي وعالية إزاي أنا ما عايز لكم غير خير وموسى جاي يخرجكم من هذا زين له سوء عمله مش ده عمل فرعون رب العزة سبحانه وتعالى يقول إنه كان من المفسدين وهو يرى أنه من المصلحين وأنه يهديهم سبيل الرشاد وأنه حريص على نصحهم ما أريكم إلا ما أرى اللي أنا شايفه متأكد أنه صح أنا بقول لكم عليه وأنا حريص على مصلحتكم زين له سوء عمله والذي زين له سوء عمله لا يصلح خطأ ليه؟ لأنه واثق أنه لا يخطئ فالمصيبة مش انك واقع في مصيبة انك واقع في خطأ لا انك شايف الخطأ ده هو عين الصواب زوجة ترى في زوجها وتنظر إليه بعين النقص فلا تطيعه في أمور ليه أنا عايز أرتقي بمستوى الأولاد وعايز أعمل لهم وعايز أسوي لهم وهو مش راضي يعمل كده أنا عايز أصلح وهو مش عايز يعمل حاجة ويزين لها سوء عملها هي تريد الاستكثار من الدنيا وتريد المباهرة المباهاة والمفاخرة بها وتركت طاعة الزوج وطاعة الله وتركت كل شيء لأنه زين لها هذا العمل سواء كان مباحا أو مكروها أو محرما ما دام في مقابل وقوع في حرام وترك واجب يبقى زين العمل يبهرها بهذا الأمر وهكذا الأمثلة كثيرة جدا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا شاف اللي بيعمله هو الايه هو الأمر الحسن تتوقع منه إصلاح لا يصلح فاسدا لأنه مستيقن أنه إيه أنه لا يفسد لا يقف عند حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته يحسبها أنها إيه إصلاح وهو مفسد هذا هو باب الشر الأعظم ده مفتاح الضلال الذي يفتحه الشيطان على الناس طيب ماله ده رب العزة سبحانه قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ماله ماله فين جواب الكلام ده ها أفمن اجتهد في دراسته ماله ما كملش الكلام وترك المجال لكل جواب ليشمل كل جواب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا هذا يرجى له صلاح متاب لا يرجى له صلاح متاب هذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله هذا يستوي مع المتواضعين الأتقياء إلى آخر صور الإجابة فحذف الجواب لأن الأجوبة كثيرة فأطلق عقلك لتجيب عن هذا السؤال يا ترى بعقلك اللي زين له سوء عمله وبقى واقع في الأمر السيء وهو يراه حسنا وسكت ما قالكش ماله تتوقع منه ايه لا يرجى منه اصلاح لانه سيفعل الفاسد ويفسد ويرى انه ايه صلاح ورشاد افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله ردوا مثله قولوا لا يستوون ابدا ورب العزه دايما يعقد لنا هذه المقارنه وعشان كده الآية اللي قبلها على طول الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يعني هو يستوي ده وده يستوي الذين كفروا الذين لهم العذاب الشديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستوون فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أي إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة مستحقا لها بما زين له الشيطان من سوء عمله وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه أن يضال فإن الله يضل من يشاء دي بتقرر الحقيقة التي قبلها يعني يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه وهذا الذي حصل لهذا أن هذا هو الضلال ثم قال الله لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بينهى النبي صلى الله عليه وسلم الحسرات جمع ايه حسرة وما معنى الحسرة فلان بيتحسر على كذا يعني بيتحسر شدة الحزن على ما فات يفوتوا حاجة فبيتحسر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو المشركين للإسلام ويدعو هؤلاء الكافرين للدخول في الإيمان فيأبون ففات النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا فيحزن الحزن الشديد على فوات هذا الأمر أنهم لا يؤمنون طب وده شيء كويس ولا وحش لما الواحد يدعو الناس ويتحسر عليهم لما ما يؤمنوش ده شيء كويس ولا وحش طب ربنا بيقول له ما تعملش كده ربنا بينهى عن حاجه كويسه انت بتقول هذا امر حسن ان يتقطع الانسان حسرات وان يذهب نفسه حسرات على من يدعوه فلا يستجيب طب ربنا نهى النبي عن ذلك هل الله عز وجل ينهى النبي عن امر حسن عشان كده انتوا فاهمين غلط لا تذهب نفسك عليهم حسرات إياك أن تحزن الحزن الشديد على ما فات من هذا الأمر فإذا فات المطلوب منك تجتهد في الدعوة مطلوب منك تجتهد في الأمر معروف والنهي عن المنكر لكن إذا لم يستجيبوا تقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم إيه حسرات ما هي الآية بتقول كده فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء أنت بتحصر عليه على القضاء والقدر لا لازم ترضى وتسلم وما تحزنش الحزن الشديد ده طيب هناك فرق بين الحسرة وبين مجرد الحزن الإنسان يحزن يحزن لكن يتحسر لا فالنبي كان محتاج اللي يوصيه ان يقول له ما تذهبش نفسك حسرات لا يمكن بيحزن الحزن الشديد وهذه حالة يعانيها الدعاة المخلصون إلى الله عز وجل إنه بيحصل له هذا الحزن كل ما بيخلصوا في دعوتهم في دعوتهم كل ما بيدركوا قيمة هذه الدعوة وجمالها وما فيها من الخير والناس قد ايه في ضلاله وبعيد عن الخير دوت بيحصل لهم الايه التحسر ولكن ينبغي أن يدرك الدعاء هذه الحقيقة التي واسى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ايه هي الحقيقة دي ابذل قصارى جهدك واقصى ما تستطيع في الدعوة الله سبحانه وتعالى ثم لا تيأس بعد ذلك على من لم يقدر الله عز وجل له الصلاح والفلاح ليه عشان ما تجيش تقول دعوت الناس ولم يستجيبوا خلاص انا ضاق بي الامر لا لا تذهب نفسك عليه حسرات لأن الحسرة تصل بالعبد إلى الانقطاع عن الدعوة حزن حزن الإنسان يصل لحد خلاص بدعو ما بيستجيبوش بيدعو ما بيستجيبوش بدعو ما بيستجيبوش ويجي واحد كده جاهل يقول لك ما انت اهو في الجوامع وعاملين تقولوا دروس ومش عارف ايه والناس زي الزفت والدنيا مقلوبة والناس أكتر عمالة تبعد عن ربنا ده بيعمل ايه كده بيذهب نفسك حسرات يعني بيقطع قلبك يقول لك اللي بتعملوه انتوا بتنفخوا في قربة مقطوعة ده جهل هذا جهل نقول له إيه إن الله يهدي من يشاء إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إحنا مش مطالبين بهداية الناس ولا سنذهب بقلوبنا حسرات عليهم فتقطعنا بهذه المقولة ولا بهذا المفهوم عن الدعوة إلى الله عز وجل لا لا لا, لا. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليه الحقيقة ديت عشان يعرفك ان اهل الحق قلة وان المستجيبين للحق ليسوا بكثرة وان الانبياء الانبياء ممكن يدعو ولا يستجيب لهم احد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اوعى تنقطع عن الدعوة بسبب ذلك اياك ان يدخل لك شيطان من شياطين الانس او شياطين الجن ويمنعك من الدعوة بسبب هذا لا لا لا والله لو لم يستجب احد فسنبقى ندعو الى الله سبحانه وتعالى لو كل الناس كفروا احنا مش بيحفزنا للدعوة ان احنا ناس كتير حوالينا ابدا قليلين كثيرين احنا بنبلغ دعوة الله ليه ليه لاننا على يقين ان الله لو شاء لهدى الناس جميعا لو شاء الله لهدى الناس جميعا اما احنا بنعمل ليه بنعمل لانفسنا ليه اقول درس وليه ادعو لله وليه تعرض نفسك للمخاطر لا لاني بعمل لنفسي لاني بعمل لجنه واحد يقول لك انت بتعمل عشان الاسلام وده الاسلام ما انتشرش ولا انا ما بعملش عشان كده ده الاسلام دين الله ان شاء ان يهدي الناس هداه وان شاء ان يجعل كل من عليها يوحد الله عز وجل لفعل ليس على الله بعزيز امال انا بعمل ايه امال احنا المفروض نعمل ايه كنتم خير امه اخرجت للناس ده احنا بنحصل لنفسنا درجات عاليه ده احنا بنقول خلي بالكم كلمه مش واخدين بالنا منها قال الله كل ما تقول قال الله كده تحس بعزه وفخر أنا العبد الفقير الذليل الضعيف المذنب أقول قال الله يعني بنقل كلام ربنا ده اللي اللي بيقول سيادة الوزير بيقول ولا ده ده أمر فلان بيبقى حاسمه يعني إيه جايب بقى رسالة من الوزير ولا رسالة ده أنا بقول قال الله قال رسول الله فأنا في الحقيقة بحقق عزة لنفسي بحقق مكانة لنفسي بحقق درجات درجات عاليات في جن في, في الجنان احنا بنتكلم في ايه وبالتالي لا تذهب نفسك عليهم حسرات هم عباد الله إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وتصرفاته إنما هي عن علمه وحكمته وخبرته العليم الخبير الحكيم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات طبعا احنا أصبح عندنا حالة من التبلد محتاجين العكس محتاجين اللي يقول لنا حسوا بالناس وادعوا الناس وشيلوا هم الناس الناس راحة في طريقها إلى النار وانتوا سايبينهم لأننا عندنا بلادة في الدعوة النبي عكس كده عنده حرارة في الدعوة يعني تخيل لما يدخلوا عليه يجدونه يبكي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليه يقول صنفان من أهل النار لم أرهما قال لا طب انت ما شفتهمش بت- بتبكي ليه امال احنا بقى اللي شايفين بعينينا الاصناف ديت وما بنتحركش ما هو الاصناف اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ده وجدت هي في زماننا ما كانتش موجوده في زمان كاسيات العاريات النبي ما شافهمش قال لم ارهما الاقوام اللي معهم آه، آه، الصياد كاذناب البقر ما شافهمش النبي طب احنا شفنا دول ودول ما بالنا لا نتحرك ما بالنا لا نبكي عليهم ونحرص على دعوتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج اللي يقول له هدي شويه ما تزعلش قوي كده احنا محتاجين يقول لنا حسوا حسوا الناس في ضلال شديد محتاجه اللي يدعوهم ياخذوا بايديهم ان الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون ها ان الله عليم بما يصنعون يعني لا يخفى عليه افعالهم انت فاكر ايه ان ربنا لا يراهم لا ربنا عليم بصنيعهم اهدى ما تقطعش نفسك حسرات عشان تقدر تكمل الدعوة وتستمر في حمل الرسالة وهؤلاء الله عليم بصنيعهم ولو شاء لهداهم انت عليك الدعوة فقط والحقيقة دي رب العزة نبه لها النبي صلى الله عليه وسلم مكررة عليه كذا مرة إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ إن تبلغوا بس لا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اوعى تبخع نفسك أسفا عليهم وعلى آثارهم ألا يؤمنوا كل ده كان ربنا سبحانه وتعالى بينصح به النبي صلى الله عليه وسلم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء احنا قرأناها بطريقتين دلوقتي مرة وقفنا عند كلمة حسنا وبدأنا فإن الله يضل من يشاء ومرة وصلنا اللي شايف ان الوصل اولى يرفع يده واللي شايف ان الوقف اولى ما يرفعش يده الهون اولى الوصل ولا الوقف اتفضل عبد الله الوصل ليه ما هو الوصل او الوقف على حسب المعنى ايه المعنى اللي عندك ترجح فتصل
فإن الله يضل من يشاء عن يشاء الأولى منها موكل يعني من زين له سوء عمله فرآه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بدل ما أقف أقول إيه أبتدي ابتداء بقى من فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ده مش وقفت كده كده مش وصلت كده وقفت لا ما أنا بقول الأولى يعني انت الاولى لايه ان انت تصل طيب يبقى ما تبداش ما تقولش ما أبتديش ما هو لو ابتديت هيبقى هيجي معنى تاني إن أنا هبدأ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء طب ايه المعنى لما تصل يعني اقول الان افمن زين له هو اللي زين له سوء عمل فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ايه علاقه الاثنين ببعض ضربتهم ليه ها ونقص أولى زي آية الفجر مثلا فمن كان مؤمنا فمن كان لا لكن يستشعر الإنسان معناه لا يستمر فمن زين له سوء عمله وقراه أنت يعني اجبت السؤال بسؤال ما هو دي زي الثانيه هسالك في الثانيه ليه برضه اتفضل طب ايه المعنى ما هو لم ينتهي يبقى ايه المعنى لأن الله يعني كان ربنا سبحانه وتعالى كمان زين له سوء عمله فرأيه حسنة كده كأن الكلام يعني حضرنا حضرتك كنت بتقول في الأول يا دكتور إن أيوة.
هو الكلام لم ينتهي كده في سؤال السؤال فيه هنا سؤال سأل ما هو هل دي الاجابه لا هي هذه ك- كأنها إجابة هذه كأنها إجابة وكأنها تعبير.
ماشي ده على تفسير النهايه اتفضل يا احمد طيب انا كنت انت كده اجبت السؤال الثاني كنت اساله ده كلام طيب يعني اخونا احمد بيقول ان كأن الجملة افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات واخد بالك ازاي ها فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكنه قدم ما يسلي به قلب نبيه صلى الله عليه قلب نبيه صلى الله عليه وسلم يعني إيه زج طيب المصحف عندكم محطوط على كلمة حسنا ايه صلي في مصحف محطوط عليه حاجة تانية اتفضل اه طب اتفضل
يعني أتمنى إلى له سوء عمله فهو حكم من الله عز وجل آه، يعني اللي هو الإنسان اللي بين له سوء عمله هو- وهو شايف إن هو حكم منه. فالله عز وجل استطاع أن يعني يلاحق الضلال أو يستعنى به
امم طيب اتفضل اه تقدير محذوف طيب عندكم كلمة من يشاء التانية عليها صلي ولا عليها ايه برضه برضك صلي تمام آه، يبقى نرجع للمعنى اللي قال اخونا احمد سعيد فعلا يبقى كأن الجملة كلها مرتبطة ببعضها أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا طب آه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لأن دولت مزين لهم سوء أعمالهم وهم شايفين الضلال حسن وهذا بيد الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فأنت بتذهب نفسك حسرات ليه كأنها الآية تقول لا, تذه لا تذهب نفسك حسرات على من زين له سوء عمله فرآه حسنا لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وصلت؟ طيب امال حطوا صلي ليه؟ ما كانوا يحطوا لا يعني لازم تصل عشان الجملة واحدة ده معناها ان في احتمال لل- لعدم ال- الوصل الوقوف ما هو صلي معناها لك ان تقف ولك ان تصل والوصل اولى مش كده طب لك ان تقف ليه اكيد في معنى فهمتوني ازاي ايه هو المعنى المعنى انك تطلق لفكرك انك تفكر في الجواب افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا المفروض انت بقى جوابك بتفكر واحد شايف البلاوي اللي بيعملها حاجة كويسة يا ده مش هيجي منه خير ابدا ده الراجل ده هيعوق الدعوة ده الراجل ده هيتعبنا ده مش هينفع معاه كلام ده انا هقعد اكلمه بالحق هيجادل ويقول لي ان هو عليه هو اللي حق شوف كل الافكار دي جات لك لما لما عملت ايه لما وقفت فوقفت لتتدبر لتتامل ايه اللي يترتب على ذلك واضح ولهذا يرى بعضهم انك تقف وتفكر ثم تصل بعد ان فكرت لتعرف جواب هذا الذي فكرت فيه واضح مين يسمع الآية ديت فمن زين له ها قول يا أبو محمد قول يا عبد الرحمن علي صوتك
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور
ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد الآية السابقة أولا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقد عرض أسباب الهداية فهذه أدلة الإيمان بالله لمن شاء أن يؤمن فذكر الرياح وبعدها خلق الإنسان وبعدها, وبعدها البحرين العذب والمالح وبعدها الليل والنهار والشمس والقمر الأشياء التي تقطع على كل كافر كل حجة وكل عذر الآيات البينات هذه هي المناسبة الأولى المناسبة الثانية مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية اللي فاتت فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ها ايه سبيل الهداية نزول الكتاب وإرسال الرسول ها كما أنه يرسل الرياح فتثير السحاب فيحيي الأرض الميتة والبلد الميت يحيي كذلك يحيي القلوب بما نزل من السماء من الوحي ودي كتير جدا كما جاءت في سورة الزمر وغيرها انه بعد ما يقول لك حياة القلوب بالرسالة يذكر لك حياة الارض بالايه بالمطر فالمطر ينزل من السماء والشرائع والوحي ينزل من السماء كما يحيي المطر الارض يحيي الشرع والوحي القلوب قال الله والله وحده سبحانه لا شريك له الذي ارسل الرياح الذي ارسل الرياح فتثير سحابا وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا خلي بالك أرسل فعل إيه فعل ماضي طب تثير مضارع كان الطبيعي نحن نقول إيه الله الذي أرسل الرياح فأثارت سحابا مش كده لكن جاء بالمضارع بعد الماضي لتستحضر أنت الصورة دلوقتي شوف دلوقتي أمامك إزاي يثار السحاب وإزاي يحصل كذا يبقى نقلك من الماضي الذي هو القطعي الكائن إلى المضارع الذي هو الحاضر الذي نشاهده بأعيننا فتصير الآية كأن الواحد شايفها بعينيه فتثير سحابا ما معنى تثيره فلان أثرني يعني يعني هيجني أنا كنت هادي وساكن اتحركت مش كده مش دي الثورة أثار الأرض صح طيب الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا يبقى كأن السحاب كان ساكنا وجاءت الرياح عملت ايه حركته حركة سائرة والمعنى ده لما نشوف أنواع الرياح في رياح ساخنة وفي رياح باردة وفي رياح عادية لا ساخنة ولا باردة الرياح الساخنة تثير البحار تثير البحار فتتبخر فتصعد تصير ايه تصير سحبا يبقى اثارت اثارت السحب اللي هي عبارة عن ذرات المياه اللي كانت في البحار فثارت وهاجت وصعدت الى اعلى دي رياح ايه ساخنة تأتي الرياح الباردة التي تكثف ذلك حتى يصير سحابا ما هي في الأصل اللي طالعة ديت إيه قطرات الأصل ديت إيه قطرات متصاعدة إيه اللي هيجمعها ها إيه اللي هيثيرها بحيث تتحرك وتجتمع جميعا الرياح الباردة الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ساخنة وباردة ساخنة تجمع السحب أو ت- ت- تجمع ذرات المياه وباردة تجمعها سويا ثم تأتي تيارات هوائية في طبقات الجو خلي بالك تدفعها وتزجها ورد تفصيل ذلك في أكثر من موضع من القرآن لكن جمعها هنا في كلمة وهذا من كمال قدرته القضية هائلة جدا وم- وموضوع يستحق الوقف انك تقف وتفكر الله يقولها في كلمة الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا هي كلمة صحيح بس الموضوع لا تطيقه ولا تستطيعه أمم أمم ما تعرفش تعمل كده ما يقدروش يعملوا كده الله يقولها في كلمة الله الذي أرسل الرياح ساخنة وباردة وغير ذلك فتثير سحابا فالرياح والسحب والأمطار آيات عظيمة جدا أعظم من خلق الإنسان فتثير سحابا فسقناه من اللي ساقه لا إله إلا هو فسقناه إلى بلد ميت ويقال ميت وميت واحد عبر هنا الآن قال فسقناه إلى بلد ميت ما قالش فتثير سحابا فنسوقه قال فسقناه أمر قطعي فسبحان الله يتصرف في الأفعال ماضي وما- ومضارع سبحانه وتعالى لأن الزمن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يحقق ما شاء بما شاء من الألفاظ ماضي أو مضارع أمور قطعية فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا أي بهذا الماء النازل من السماء فأحيينا به الأرض هذه الأرض الميتة والبلد الميت ها لك أن تشاهد هذا طبعا ها هذه الخارقة هذه الآية التي تحدث في كل لحظة والناس عنها غافلون في عجب العجاب مشهد بهيج جدا شوف كده بتكون صحراء صفراء جرداء وتمر كده سحابة وينزل المطر فإذا بها تهتز خضرة ها وترتع فيها البهائم ويأكل منها الإنسان من الذي أحياها الذي يحيي الموتى فالأرض ميتة ولكنه أحياها والله الذي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها بعد أن كانت يابسة فاستعار باستعارة استعار الإحياء للنبات والموت لليبس لأن الحياة والموت دي صفة لمين مش لجمادات مش كده لكن دي استعارة لبيان الصورة فعلا فعلا كانت خاشعة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت صار لها حركة وحياة والدنيا اتغيرت قال الله عز وجل كذلك النشور ك يعني مثل مثل ذلك مثل نزول الماء من السماء وإنبات ال- الزرع من الأرض النشور أيضا كهذا يعني إيه كهذا لأن يوم القيامة هينزل مطر من السماء والناس هتكون قد بليت إلا عجب الزنت اللي هيبقى اللي عظمة العصعص اللي في الآخر ديت ها، هتبقى كأنها بذرة فينزل الماء وتنبت الأجساد من هذه البذرة من هذه العظمة عجب الذنب قال كذلك النشور زي ما بتشوف بعينيك كده بذرة وينزل ماء وتنبت هيحصل هذا للمخلوقين ماء ينزل من السماء وينبتون هكذا يبقى الأحيا هذه من عدم يحيي هؤلاء من من وجود كانوا موجودين أصلا ذراتهم موجودة يعلمها الله سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور نرجع تاني ونقول ايه مناسبة الآية دي باللي فاتت أمرين واحد ممكن ذكر الماء بعد الحمل النشور هو الجزاء بعد العمل الجزاء أيوة ايه مناسبتها باللي فاتت السؤال ايه مناسبة الآية باللي فاتت
والصلاة
أيوة إما اثبتها بقوله فإن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء أسباب الهداية ثانيا أن الذي يحيي الأرض هو الذي يحيي القلوب بعد موتها من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ما علاقة هذه الآية أيضا بالتي قبله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هي علاقة ها الحياة النامية في الموات والكلمة الطيبة والعمل الصالح ارجعوا كده لسورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا ها كلمة طيبة ها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين, كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ده مناسب الذكر الآن الكلمة الطيبة قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وضرب المثال في سورة إبراهيم للكلمة الطيبة أنها كالبذرة اللي نبتت منها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء والكلمة الخبيثة بتقطع بتقتطع ملهاش أصل ملهاش جذور تقطع كأنها اجتثت من فوق من فوق الأرض ما لها من قرار دي العلاقة بالاثنين من كان يريد العزة الرفعة المنعة الاستعلاء اللي عايز القوة والعزة والرفعة والمنعة والاستعلاء فلله العزة جميعا بيد من؟ لا يملكها إلا الله عز وجل لله العزة جميعا كأنه يقول فليطلبها منه لا من غيره عايز عزة لفرد ولا عايز عزة لدولة ولا عايز عزة لأمة العزة ليست بيد أحد إلا العزة لله جميعا هو العزيز فمن أراد العزة فليس إلا من سبيل العزيز إذا ابتغيت العزة في سوى شرع الله أذلك الله عايزين بلدنا تبقى أعلى بلاد وعز بلاد وقوة ومنع كل اللي هتقوله إن كان بعيدا عن شرع الله فلن تحصل عزة العزة لله جميعا مفيش استثناء مش نسبة 99% وفي 1% عند غيري كل العزة لله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا عارفين ليه لأن المشركين كان من أسباب عدم هدايتهم إن كان لهم عزة هم قريش وليهم مكانة وقبائل العرب بتحترمهم وقبائل العرب كلهم كلها ما حدش يقدر يتعرض لهم فكان لهم إيه لون عزة فخافوا على هذه السيادة وهذه العزة كما قالوا في سورة القصص كما جاء في سورة القصص إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا احنا دلوقتي لنا عزة قبائل العرب محدش يقرب مننا لكن لو اتبعنا الهدى معك وتركنا هذه الأصنام اللي بيجي لها العرب من كل حدب وصوب هنتخطف من أرضنا كل العرب هتهجم علينا احنا لنا لون عزة انت هتفقدنا العزة دي احنا لنا لون سلطان وأبهة ومكانة انت كده بتقول لنا كل ده هيضيع طب يحيي المعنى ده في قلوبهم لا ده لو عايزين العزة العزة كلها لله ولهذا قبائل الكفر ديت فين دلوقتي وليس لها أي ذكر وبقي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لغاية القرن العشرين اللي احنا فيه دلوقتي أو القرن الرابع عشر الهجري اللي احنا فيه يبقى مين اللي بقيت له العزة أبو جهل لعنه الله فلان قبحه الله وخلاص وانتهى آثار أكثر ما نسمع عنه شيء من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اللي يشوف المسلمين في أول الدعوة ما يتخيلش أن دول هيكون لهم عزة ولا يكون لهم دولة ولا يكون لهم مكانة ولكنه صارت له العرب اللي كل الأمم كانت بتحتقرهم كل الأمم كانت فارس والروم حضارات ودولة ال ال ال الجفاه العراه الحفاه مش كده كل الق... كل الامم كانت بتنظر العرب دي نظره احتقار فارس والروم هما كانت القبائل العاليه الاقوام اللي ليهم مكانه لكن العرب ده شويه ناس بيقتلوا في بعض وبيدفنوا بناتهم احياء و... مش كده مين اللي نقلهم هذا عزه الاسلام من كان يريد العزه يطلبها منين من الله لأنه قال فلله العزة جميعا فهذا دعاء إلى طاعة من له العزة زي ما نقول إيه من أراد المال فالمال لفلان معناها إيه روح اطلبه منه أنت عايز الموضوع ده الموضوع ده عند فلان يعني إيه عند فلان يعني روح هناك روح اطلبه منه هو أنت عايز عزة طيب اللي عنده العزة جميعا واللي له العزة جميعا هو الله لهذا في الآية قال العزة لله ولرسوله وإيه اللي راحوا يطلبوها من من مصادرها الصحيحة طيب هذا معنى من كان يريد العزة كانوا يتعززون بعبادة الأصنام كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم إيه عزة كانوا بيتخذوها إيه سبيل للعزة كل الناس هتجتمع علينا احنا ها زي اللي عاملين ضريح ومام كده يقول لك ده بيقول لنا كل حته في ناس بتجيلنا من امريكا في مشركين بيجوا من هناك مش من عندكم بس ها فبيتعزز بذلك بيتعزز بذلك من كان يريد العزة ها فلله العزة جميعا فليطلبها منه لا من غيره من كان يريد العزة ويطلبها فليطلبها من الله فلله العزة جميعا ليس لغيره منها شيء فتشمل الآية كل من طلب العزة ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار وألهمهم من أين تنال العزة ومن أين جهة الطلب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب لا إلى غير ما معنى أن الكلم الطيب يصعد إلى الله أولا ما معنى كلمة الكلم الطيب تفضل ذكر الله أعلاه لا إله إلا الله مثل كلمة طيبة الكلمة الطيبة الأساسية اللي هي إيه ومن هذه الكلمة بشروطها وتحقيق معانيها يتولد كل شيء إيه كل شيء طيب من القول والعمل إليه يصعد الكلم الطيب يصعد ليه يعني يقبله أو يصعد بمعنى تصعد به الملائكة لأنهم بيكتبوا هذا العمل في الصحف ويصعدون بها إلى إيه إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب طب والكلم الخبيث بيصعد ليه ما بيصعدش ليه لا يصعد ليه الملائكة بتصعد بأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة وكلها تعرض على الله سبحانه وتعالى ولكنه خص الكلمة الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه لأنه هو الحقيق بالذكر وإلا فكل هذا ها يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب كل كلام يتصل بكونه طيبا من ذكر الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إنك تقول قال الله وقال رسول الله كل ده كلمة إيه؟ طيب تلاوة القرآن قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دوت كلام إيه طيب صعد إلى سماء الدنيا علم الله به عرض عليه لكنه قال بعدها والعمل الصالح يرفعه يرفعه خلي بالك وركز معايا يرفعه دي جملة الفعل يرفع مين الفاعل الله ولا العمل الصالح بناء عليه اختلف تفسير العلماء شوفكم الضمائر بتلعب دور جامد في المعاني ها يرفعه العمل الصالح يرفعه كما قال هنا يحتمل يرفعه الله يعني يرفع الله العمل الصالح يبقى يصعد الكلم الطيب ويرفع الله العمل الايه الصالح لا ممكن يرفعه الضمير هنا المستتر يعود على الايه اه على الكلم الطيب يبقى يصعد الكلم الطيب ها والعمل عائد على العمل الصالح ويرفع العمل الصالح الكلم الطيب يبقى كأنه قرن القول بالإيه بالعمل انت قلت كلمة التوحيد اللي هي الكلمة الطيب لا إله إلا الله تمام طيب صعدت هذه الكلمة ايه اللي يرفع الكلمة ديت لأعلى عملك الصالح يرفعها واضح المعنى ده هذا المعنى يكون خفي والعمل الصالح يرفعه فإيمانك يرفعه عملك اللي يرفع إيمانك في أعلى عليين هو الإيه كل ما ازددت العمل كل ما ازداد القول الصائل القول الطيب إيه رفعة عند الله عز وجل والعمل الصالح يرفعه وقيل إن فاعل يرفعه كلمة الكلم الطيب يعني يرفع الكلم الطيب العمل الصالح بناء على تفسير الكلم الطيب إنها كلمة التوحيد ومثل كلمة طيبة اللي هي كلمة التوحيد قال لك العمل الصالح ممكن يعمله مسلم ويعمله كافر لكن لا يرفع إلا بالكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب يرفعه كلمة التوحيد لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبلغ عنان السماء ولا يرفعك درجات في الجنة إلا إذا كنت إيه مؤمنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من هذه الأعمال ولا يرفع إلا ما كان منها خالصا لوجهه موحدا صاحبه واضح والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات خلي بالكم حقيقة العزة اللي ذكرت في الآية ديت هتصحح لك كل المفاهيم وكل القيم اللي عندك تاني يا اخوان المعنى ده عشان احنا بس بتمر علينا آيات القرآن كده وما يعني ما, ما بتاخدش وضعها في القلب بتمر بسرعة فهمناها وبتعدي لا لا عايزينها تاخد وضع في القلب بحيث هتصحح كل مفاهيمك حركاتك في الحياة عدل قيمك عدل موازينك بميزان السماء عدل الحكم والتقدير على الأشياء والنهج والسلوك والوسائل والأسباب العزة بيد من؟ تاني استقر هذه الحقيقة في قلبك عشان تقف بهذه الحقيقة أمام الدنيا كلها أمام الدنيا كلها العزة لله طيب لو كنت أنت لوحدك على الحق والعالم كله على الباطل مين اللي يغلب أنت لوحدك أنت لوحدك متأكد ولا كلام ها يعني لو أنت لوحدك اللي بتقول لا إله إلا الله كل الناس كفره من العزيز مين العزيز انت ولا هم مين اللي هيغلب انت ولا هم متأكد يا راجل لا لا مش متأكدين انا متأكد ومش متأكدين تاني تاني احنا الان امة عددها مش بالملايين احنا دخلنا في مليار وي ها يعني ممكن تبقى القوة لينا ولا احنا امة مستضعفة وبناخد بالمش عارف ايه على ايه ها احنا ايه بالظبط مش كده طيب هل هل ممكن يكون لنا عزة يعني ولا شايفين المسألة بعيدة واحنا دول نامية ودول كذا العزة لإيه بالضبط ها للمؤمن بالله سبحانه وتعالى متأكد طب ما ده ما حصلش اهو ما احنا ملناش عزة هو وأذل الشعوب وكل من هب ودب حتى الدول اللي ملهاش قيمة عمالة تنهش فينا مش كده كالأكلة تداعى إلى قصعته ليه ليه اتفضل حققتش الإيمان الله لا يخلف الميعاد إحنا اللي ما حققناش لا الكلم الطيب ولا العمل الصالح واضح فبالتالي لم تتحقق لنا هذه العزة فإن العزة لله جميعا لازم تستقر في قلبك شفتوا فاكرين الغلام الغلام اللي كان آمن وحده صح وقف أمامه حاكم كان بيقول إيه أنا ربكم الأعلى هو كانوا بيعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى يعبدوه من دون الله عز وجل لم يستطع أن ينهي هذا الحق العزة كانت للغلام غلام العزة كانت للغلام في النهاية كل الناس قالوا آمنا برب الغلام وانتهى انتهى الملك الملك خد دوره سنة 2 10 20 30 100 وانتهى الموضوع وبقي الغلام وذكر الغلام مش كده وبقي الغلام وذكر الغلام فالعزة لله لو كان غلاما غلاما ويقول قال الله فالعزة والغلبة والمنع والاستعلاء لمن؟ لهذا الغلام وإن وقف أمامه دول العالم وأشد الطغاة شفت القوة اللي بيولدها الإيمان في قلوبنا يا أخواني وبالتالي أنت ما يشغلكش حاجة في الدنيا خالص غير حاجة واحدة بس ذنوبي ومعصية أنا حققت الإيمان وما حققتش الإيمان الإيمان ده طاعات وترك معاصي تنشغل بتحقيق الإيمان فالعزة لك والغلبة لك والمنع لك هتنشغل عن أسباب العزة الحقيقية فلا عزة فلا عزة لك فاللي متخيل ان في عز لأمة الإسلام بعيدا عن الإسلام يبقى واهم العزة لله جميعا تلجأ إلى الله طبق شرع الله تعمل ما أمر الله تنتهي عن ما نهى الله يبقى هيحصل لك العزة ما كانش بلا عزة لك يبقى زيك زي المشركين فهذه الحقيقة تجعلك كريما ثابتا غير مزعزع عارف طريق كويس تعرف طريق العزة ليس هناك سوى هذا الطريق للعزة العزة لله جميعا وبالتالي لن ينحني رأسه لمخلوق وإن تجبر وإن عصف طغيانا لن يخضع له ما هو ما عندوش عزة أنا هطلب العزة عنده هتخيل هو كبير من الكبراء وهطلب العزة عنده هتملق له و ما هو ما عندوش عزة ده لو عندك الحقيقة دي ثابتة في قلبك فكثير من الناس الذين يتنازلون عن دينهم لأجل ان دوت هيديله مال وسلطان ومنصب وكذا ده بيبتغي ايه كده بيبتغي العزة عند غير الله يذله الله ولا عزة له يذله الله وإن حصلت له لون عزة مؤقتة لكنه في نفسه ذليل خلي بالكم لا تعصفه المؤمن أن العزة بيد الله سبحانه وتعالى لا تحركه أبدا العواصف لا فرد ولا دولة ولا وضع ولا حكم ولا مصلحة ولا أي شيء لا قوة من قوى الأرض أبدا تستطيع أن تقف أمامه لأنه مؤمن أن العزة بيد من؟ أنا مش خايف على حاجة أنا مش باقي على شيء طب وظيفتك و... ومكانك ومشاريعك الحاجات اللي عايز تحقق بها العزة يعني ما هي العزة بيد الله مش بيد أحد المعنى ده لازم يرسخ في قلبك جيدا أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند من؟ عند الله إيه هي؟ القول الطيب والعمل الصالح من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إيه هي؟ يعني اعمل إيه يا رب عشان تدينا العزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اشتغل اشتغل بالقول الطيب قال الله قال رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دعوة أم معروف نهي عن منكر اشتغل في القول الطيب والعمل الصالح ابدأ قيام ليل وصيام وبر وصلة ودعوة قول طيب وعمل صالح هيرفع العزيز إليه ويعزك والعمل الصالح يرفعه إلى الآن تحمل القلوب إجلالا لمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وشيخ الإسلام وابن القيم تسمع لسانك تحس بإيه انك قلت حاجة كبيرة اول واحد اليوم اللي بيعوز يحلى والدرس بتاعه يديله قيمة لك وقال الامام ابن القيم رحمه الله ايه بيقول لي كده ويحس انه مبسوط قوي كده ويحس انه ثابت ويحس الناس هتتأثر ليه منين جات له العزة ديت منين جات له القوة ديت ان ابن القيم كان بيقول قال الله وقال رسول الله فحصلت له لون عزة وهذه العزة انتقلت لكل من قال قال ابن القيم وقال ابن تيمية وقال البخاري وقال احمد وقال العزة لله أسماء بتهز القلوب المستشرقين والعلمانيين لما بيسمعوا البخاري ومسلم بيتهزوا وبيحاولوا يشوهوا ويحرفوا مهزوزين من الداخل العزة لله فهؤلاء لما كان قولهم قال الله وقال رسول الله حصلت لهم هذه الايه العزة العزة خلي بالكم بتستقر في القلب قبل المواجهة يعني مش عزة معناها لازم يكون في عدو لا ده له عزة في نفسه في نفسه العزة دي لو موجودة عند هذا المؤمن بيستعلي بها على الذنوب والمعاصي تاني احنا قلنا القول الطيب والعمل الصالح يرفعه مش كده تمام هذا العبد استعلى على شهواته استعلى على شهواته اللي بتخليه يقع في الذنوب والمعاصي يستعلي بها على كل أسباب الذلة أنا هنحني لغير الله يعني مرت امرأة متبرجة متبهرجة أنا هذل نفسي وانظر لها خلي بالكم هيستعلي هيستعلي ليه ذنب بيذله تخيلوا بقى الراجل كده محترم اللي احنا شايفينه ده إذا انه ماشي وراها كده واتبع خطواتها تخيلوا مستني كلمة منها مستني رنة شفتوا قد ايه اذل نفسه ذليل جدا وعشان كده لو حصل انه تزوجها ووجد ان الامور انقلبت يقول انا اللي عايز اتضرب بالجزمه ليه يا عم انا اللي دليت نفسي ليها من اول مره وهو فعلا كده هو ذليل من اول مره في واحد بيستعلي بيستعلي انا عايز ايه انا عايز سعاده عايز امراه صالحه طب ما العزه عند الله عايز امراه تطيعني وتسمع كلامي و و و ما هي العزه عند الله لو ابتغيت الزواج بغير طريق الله هيذلني بهذا الزواج ابتغيت العزة من سواه تلاقي شقائك كله جاي من الباب ده وذلتك كلها جاي من الباب ده وكثير من الرجال عمال يدور بالليل والنهار ويسعى ويدح ليه؟ يقول لك عشان الست ما هم مش راضيين بحاجة وعايزين وعايزين وعايزين لأنه ذليل لها من أول خطوة من أول نظرة فمسائل في العزة والذلة دي مسألة عالية جدا مش مش في مواجهة العدو لا لا لا ده كانوا أعزة في أنفسهم ابتداء في الأمر والنهي فكان بيعتز بأمر الله الملك العلي العزيز اللي بستمد منه أسباب العزة والقوة يقول لي ما تنظرش خلص يبقى القوة والعزة في أن أنا ما انظرش ليه مكانة عشان بقى الأخ اللي بهذه الصورة مش المداهن في أي مصلحة متبرجة وغير متبرجة وملتزم وغير ملتزم الكل بيحترمه غير اللي بيذل نفسه مهان ده الكلام ده في الدنيا ده غير إهانة الآخرة لسه ده موضوع تاني خالص أنا بتكلم عن العزة اللي في الدنيا اللي بتحصل له من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يستعلي بهذه العزة على كل الشهوات المذلة كل الرغبات القاهرة ايه اللي يخليك تروح عمال تتنلحس لفلان وعشان كذا وعشان كذا عشان ايه عشان عنده مال وانت عايز مال وبتظن ان المال ده يحقق لك ايه عزة ولا معاه قرش يساوي قرش فبتضطر تداهم فلان وتتملق لفلان ذلة ابتغيت العزة عند سوى الله عز وجل خلي بالك فمن ذل نفسه لله أعزه الله عز وجل اللي هيذل نفسه لغير الله هيبقى بقى لأنه هيذل نفسه لكل المخلوق ده معاه مال وده معاه سلطة وده معاه يديله شهادة وده معاه يديله تقدير وده معاه يديله مش عارف ايه كل واحد معاه حاجة هو في, في, في, في نظري ولكن الأمر كله بيد من؟ بيد الله العزة فإذا استعلى على هذه خلي بالكم لن يملك أحد بعد ذلك أن يستذله يبعتوا له كده من أمريكا كده يبعتوا له يقولوا له هتاخد 3 مليار 3 مليون وهنعمل كذا بس تعمل كذا امشي يا ابني انت ولا 3 مليار أنا من إمتى أذلت نفسي أصلا للدنيا فهم شايفين بقى الاستعلاء لأنه ابتداء ما كانش بيذل نفسه للدنيا فلما تأتي بقى في دور بقى مش مش أشخاص بقى مش واحدة مرة ولا واحد معاه مال لا لا لا ده دولة بقى من الدول وبتغريه كما أرسل ملك غسان إلى كعب بن مالك لما لما اعتزلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهجروه خمسين يوم تعالى لست بقوم أذلاء احنا عندنا عزة وهنعزك ونديكوا راح ماسك الرسالة بتاعته رميها في النار شقها وسجرها في التنور لأنه فاهم عزة إيه يا ابني بتتكلم معاه في داهية أنت أهو رغم النبي ما بيكلموش وكل أصحابه ما بيكلموش مقاطعينه مقاطعيني ليه لله عشان ما خش في غزوة تبوك لا العزة عند الله أنا هدني مع بتوع ربنا دول أنا مش هسيب بتوع ربنا لأن العزة عند الله تعالى يا عم لست في قوم أذلاء تعالى نعزك ونعرض وعرضوا عليه كل حاجة هنخليك من ضمن الملوك بتوعنا والرؤساء و... وسيبك من المخصمينك ما بيكلموكش كلهم دول لا لا من كان يريد العزة فلله جميعا اليوم قد تجد الإنسان مقابل الذلة لشيء من المال خرج على الإخوة وعلى المشايخ وعلى كل حاجة مقابل ذلة لشيء من أمور الدنيا فاللي بيستعلي على الدنيا بعد ذلك بيحصل استعلاء على ملوك الدنيا وبالتالي لا يملأ عينه إلا رب العالمين قال الله ولا ما قالش الله قال رسول الله ولا ما قالش رسول الله وثابت يغروه يعرضوا عليه عزيز عزيز عينه مليانة فاهمين ازاي عينه مليانة لكن اللي أذل نفسه من الأول بالشهوات والمعاصي والذنوب هيدنه طول عمره ذليل ده غير الذلة بقى اللي في الآخرة والإهانة والعذاب المهين في نار جهنم إذا العزة مش عناد مش استكبار على الحق مش تشامخ بالباطل لا لا لا لا, لا. العزة ها ليست الطغيان الفاجر الذي يضرب في تجبر وإصرار لا ليست اندفاعا باغيا نقول دي عزة ودولة عزيزة لا لا لا, لا. العزة تكون بالذلة لله رب العالمين استجابة له سبحانه وتعالى استعلاء على النفس هي دية العزة الحقيقية قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ما خلي بالك ما معنى يمكرون السيئات يعني يمكرون المكرات السيئات السيئات دي وصف للايه للمكر بتاعهم يمكرون مكرات سيئات واضح والذين يمكرون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئة هم المشركون لهم عذاب شديد طب ومكرهم بالليل والنهار قال ومكر أولئك هو يبور يعني يبور يعني يخسر تجارة بائرة يعني تجارة إيه خاسرة يبطل ويهلك وكنتم قوما بورا يعني هالكين ومكر أولئك هو يبور مش هيحصل لهم به إيه؟ عزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات طلبا للعزة والكرامة والغلبة الموهومة المزعومة قد يظهر للناس في الأول أنهم أعلياء وأنهم أعزاء ولكنهم في الحقيقة أذلاء ليسوا بأقوياء قول الطيب هو الذي يصعد إلى الله العمل الصالح هو الذي يرفع إليه سبحانه وتعالى وبهما تكون العزة في معناها الشامل الواسع أما المكر السيء قولا وعملا ليس سبيلا إلى العزة بأي طريق حتى لو حقق في بعض الأحيان في وقت مؤقت ما يظهر للناس أنه عزة بعد قليل نراهم يفرون من قصورهم ويذلون أنفسهم لأذل الدول في العالم يذلون أنفسهم قال الله عز وجل ومكر أولئك هو يبور ولا يبور مش معنى هو المفروض ومكر أولئك يبور قال لك هو يبقى كأن ده تخصيص لهذا المكر هذا المكر هو الذي يبور أما العمل الصالح والقول الطيب ما يبور أبدا إن الله لا يضيع أجر المحسنين اعملوا لله واثبتوا على شرع الله واعلموا يقينا أن العزة لله جميعا فمن أراد العزة فليطلبها منه سبحانه وسبيلها القول الطيب والعمل الصالح كل قول خبيث يبعدك عن هذه العزة كل عمل غير صالح يبعدك عن هذه العزة كل ذنب وكل معصية بقول أو عمل تبعدك عن هذه العزة وتذلك فمن كان يريد العزة ويحقق نفسه الكرامة ويصونها عن المهانة ويرفعها في الدنيا والآخرة يحقق العزة في الخلق ويحقق العزة عند الملائكة ويحقق العزة عند بارئه سبحانه وتعالى في الجنة ليس سبيل العزة إلا هذا السبيل نجيب بقى اللي خدناه اليوم كله أفمن زين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقنا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أسئلة على ما تم دراسته اليوم السؤال الأول ما معنى تذهب نفسك حسرات بلد ميت النشور ايه معنى النشور ايه الفرق بين البعث والنشور طيب ايه الفرق بين البعث والنشور لا ينشر من الارض ويبعث الى ارض المعاد يعني انتوا هتخرجوا من الارض واضح واضح شباب ثم بعد ذلك انت خرجت من القبر بتاعك ها ستبعث الى ارض المحشر واضح ففي نشر وبعث عشان كده بيقول- اللي بيفسر النشور بالبعث لا هما الاثنين هيؤدوا في الاخر لشيء واحد لكن دي جزئيه من الفعل ودي جزئيه اخرى طيب آه، يبور ما معنى يبور طيب بين السؤال الثاني بين الفاعل في الجمل التالية أفمن زين له زين له هو الفاعل حذف وجاء مقام نائب الفاعل مين الفاعل بقى المحذوف دوت الشيطان طيب يرفعه يرفعه كم تفسير ديت طيب السؤال الثالث اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية من وسائل الشيطان في إغواء الخلق من وسائل الشيطان في إغواء الخلق آية الله في الرياح ونزول المطر التحذير من اتباع الهوى فين ديت فمن زين له سوء عمل اتبع هواه وشاف ان هواه إحياء الأرض دليل على البعث عرف العزة تعريفا شرعيا ايه العزة بقى احنا دلوقتي عاملين العزة العزة العزة ايه العزة طاعة الله طاعة الله العزيز من أطاع الله والذليل من عصى الله على طول العزيز من أطاع العزيز والذليل من خالف أمر العزيز آه كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام الله يفتح عليك إسلام كل ما هتمسك في الإسلام وتدعو للإسلام هتعز تبقى نادر كل ما هتترك الإسلام ستذل ده ده في الدنيا قبل الآخرة قبل الآخرة ما تقولون في يحيى عليه السلام عزيز طبعا يذكر في الكتاب ونتلوه في المحاريب وان- و- وانتهى عصره بقاله آلاف السنين ولازم نقول يحيى رغم أنهم قتلوه لكن بقي إيه عزيزا ليه كان في جناب العزيز يتبع شرع العزيز يبلغ رسالة العزيز حتى لو قتلوه لازم نعرف معاني العزة يا شباب عشان نعيش أذلاء نعيش أعزاء ونموت أعزاء ونبعث أعزاء فعلا العزة وكل ما تيجي تعمل ذنب اتأكد ان ده ذلة الذنب ده هيخليك أذل الناس أي أيوة والله والجزاء من جنس العمل هيذلك في الباب اللي انت اعتديت فيه فاطلبوا الدنيا بعزة اطلبوا الدنيا بعزة بعزة العزيز سبحانه وتعالى ما تاخدهاش بحرام أبدا أبدا ما تاخدها بحرام تاخدها بحرام ليه خليك عزيز انت عزيز بدينك وبشرع ربك سبحانه وتعالى عزيز بالعزيز سبحانه وتعالى تاخدها بحرام ليه ليه حاجة عايزنا حرام تاخدها ليه تذل نفسك ليه ذل نفسك لله باتباع شرعه هيعزك وتأتيك هذه التي تركتها في سبيله يأتيك أضعاف أضعافها يوسف الصديق عليه السلام تأتيه امرأة العزيز متزينة متهيئة وتعرض نفسها في عزة ازاي ازاي ازاي يقابل ال- الاحسان بالاساءة ازاي خاف شرع ربنا سبحانه وتعالى في عزة طب ايه اللي حصل دخل السجن يبقى تزل ولا ما تزلش لا ما تزلش ده لا يزال الاختبار قائما عشان يخرج بعد ذلك يكون على خزائن الارض وقالوا انه بعد ذلك اعادها الله سبحانه وتعالى الى شبابها وريعانها وتزوجها يوسف ورد في كتب التاريخ ذلك وان لم يرد ذلك العزة اللي حصلت يوسف قال لما نقرأ يوسف ها نشعر بإيه بعزته بعزته لما نقرأ فهم الصحابة عرضوا عليه في سجنه فلان من- فلانة من الجميلات وفلانة ولا يتحرك لغاية دلوقتي تحس ان هو ايه عزيز مش واد بيجري ورا البنات مش راجل بيجري ورا المال مش واحد بيجري عشان عايز يحقق لا الإهانة دي مش مش ليه عزيز بربي سبحانه وتعالى طيب السؤال اللي بعد كده يبقى مطلب العزة ها لا يعز أحد إلا بطاعته طيب نكتفي بهذا القدر اه ان شاء الله نبدأ بقى في ناخد دقيقتين كده راحة وناخد اه في ورقة هنا بيقولوا اقتراح ونصيحة ايه هي الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين نظرا لدخول الامتحانات نرجو تقليل وقت الدرس لأن معظم الامتحانات الساعة 9 طيب دي ما اسمهاش نصيحة أنا قلت في مصيبة ده اقتراح لكن مش نصيحة يعني ده طلب ده اقتراح طيب الساعة 7 لسه طيب الساعة ايه؟ يعني اللي عايز ننتهي يرفع ايده بصدق اللي عايز الوقت كده خلاص بالنسبه له يرفع ايده ما- بلا حياه بلا حياه طب اللي عايز يستمر يرفع ايده لا لا خلاص بقى يبقى ده طلب واحد او اثنين ندعي لك ربنا يوفقك في امتحاناتك ان شاء الله تعالى انت روح عشان امتحان واحنا هنقعد هنا ندعي لك لغايه لما تخلص امتحان مش كده الشغل تمام يا عم اسامه ده ندعي له لغايه خلاص امتحان